عمري آه، خ- آه، 52 سنة تمام ايوه وعندي آه، انا بصوم صمت خميس واثنين جربت نفس الصيام لقيت نفسي مرتاحه بس جيت امبارح اخد علاجي من المستشفى فحللوا لي لقوا التحليل صايم 320 امم وفاطر آه، 410 بتاخد علاج يا ام محمد ها باخد آه، كنت باخد آه، العلاج بتاع الانسولين دوت بس آه، رحت الدكتور بره لقيت جسمي زاد اه جسمي زاد على الانسولين تمام.
فقال لي طب ارجع لي للبرشام باخد برشام من اللي هو بتاع ال- العلاج ال- على نفقه الدوله تمام
اه ماشي ف الدوالي- الدوالين واللي يا هو يا ام أورالين.
محمد يا ام محمد ثواني نعم يعني انت دلوقتي ماشيه على برشام على برشام بتاخدي برشام بتاع التامين الصحي اه بتاخدي منه كام حبايه باخد حبيتين الصبح ايوه وحبايه باخر النهار تمام وسكرك حباية.
320 410 اه وهو دكتور خاف عشان وزنك بيزيد من الانسولين راح مبطله راح مديكي برشام ايوه أنا بس اللي هو البر... ال... الانسولين بتاع المستشفى برضك اللي هو على على, على نفقه الدوله ايوه حاضر طب دلوقتي آه.
انت ايه اللي تعبك دلوقتي يا ام محمد ها ايه اللي تعبك دلوقتي اللي تعب رجليا وعينيا
تمام حاجه تاني لا شكرا صادق كفايه قوي دول السلام عليكم
السلام عليكم الله وبركاته اتفضل يا عم.
يا دكتور معاك احمد يا فندم انا عندي 29 سنه ايوه عامل عمليه زرع وبخاع عظمي ايوه وحضرتك باخد كورتيزون نص كورتين كويس بقالي ثلاث ايام حضرتك آه، السكر عالي عندي وعامل لي همدان جامد لدرجه سك- سك- طب انت سكرك سكرك يا احمد كان قبل موضوع النخاع ده ولا بعد الكورتيزون مفيش ما عنديش بس هو في اثر وراثي حضرتك من والدتي من زمان يعني واهلي بس انا ما عنديش سكر هو جالي اضطراري عشان الكورتيزون كده.
جالك بعد الكورتيزون اه سكرك كام يا احمد دلوقتي انا امبارح قسته عشوائي هيرز 468 تمام.
واتصلت على الدكتور المختص اه قال لي اعمل تحليل سكر النهارده عملت تحليل صايم لسه عامله بقالي ساعه ايوه و- وبحاول اكل يا دكتور مش قادر اكل مش عارف معدتي مش قابله الاكل ليه لكن انت بقى ما بتاخدش اي علاج يا احمد لسه لا باخد حضرتك كوستوكورتين وباخد Diflucan لا لا ما اقصدش علاج للسكر لا ما خدتش حاجه لما اتحجزت تعبت حضرتك حصلت لي حاجه اسمها طرد عكسي اه آه كانوا بيدوني بيقصوا لي سكر بالدم وبالجهاز كانوا بيدوني انسولين تحت الجلد كده اضطرار اللي هو ينزل طب السكر وبعد ما خرجت من المستشفى ما خدتش انسولين لا ما خدتش حاجه خالص ولا كان في اي حاجه هو م.
ثلاث ايام بس تقريبا حضرتك خدت دور برد او معدتي اتهلكمت معايا كده تمام فحسيت بالموضوع ده حاضر ماشي ليك شكرا سؤال تاني يا احمد نعم ليك سؤال تاني لا الله يكرمك شكرا.
ربنا أيوة يا يشفيك يا فندم، بعد فندم.
اذنك معلش نعم هل ممكن ياثر على عينيا
حاضر لان انا في الثلاث ايام اللي تعبت فيهم دول كنت بطلع حضرتك في ضوء الشمس بالذات بحس ان في شبوره عينيا بيضه كده لكن بالليل في اي وقت في الضلمه بتبقى الرؤيه عندي كويسه جدا مفيش اي حاجه حاضر يا عم حاضر شكرا لك ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله ام عامر ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا حاج سامعك اتفضلي آه يا دكتور أنا عندي 29 سنة أيوة.
ويعني والدي مريض بالسكر وعمامه وكده وأنا وزني زاي تمام فسمعت ناس كتير قالوا لي يعني إيه ما تحب تخس وكده تاخدي إيه أدوية سكر فأنا يعني مش عارفة ده صح ولا غلط لا طبعا غلط ايه تاني سؤالك طيب حاجه تانية غير أنا دي كنت بس بسأل حضرتك بس عن الموضوع ده حاضر إن أنا- انا هجاوب لك عليها باستفاضه ادويه السكر والوزن حاضر اشكرك اتصالك يا ماما نكمل اما طلعنا كان إيه- قلنا الكلام بالنسبه للصيام اللي عايز يصوم اثنين وخميس هناخد من انسولين النوع بيتاخد مره واحده كل 24 ساعه والنوع الثاني بيتاخد قبل كل وجبه ايا كان ميعادها واسمها تطلع فطار تطلع سحور تطلع غدا مش مشكلتي هو ده اللي ممكن امشيه يصوم اثنين وخميس اللي مش فارقه معايا حاجه هو بياخد انسولين في نفس الميعاد كل 24 ساعه وبياخد انسولين تاني قبل ما ياكل لكن اللي بياخد انسولين هو مرتين في اليوم ما ينفعش اثنين وخميس يصوم دلوقتي بعض الساده المشاهدين يقول لك لا احنا صومنا وكويسين احنا مش معترض بس كويسين يعني ايه عدت معاك لكن انت شوف تحليلك بعد الصيام ده يبقى عامل ازاي مش مظبوط غير انت لو كنت غيرت نوع الانسولين هتبقى ماشي مرتاح احسن من كده آه بالنسبه للكورتيزون هي امه الله بتتكلم واحمد نفس القصه اللي هو اللي اخذ كورتيزون ناخد اتصال الاول حاضر ام ساره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل.
ايوه يا دكتور لو سمحت بعد اذنك انا مريضه سكر بقالي 8 سنين تمام انا باخد انسولين اللي هو القلم اي نوع آه، اللي هو Mixtard تمام آه، ومعايا دلوقتي باخد دوت الصبح مفروض آه، 60 وما باخدش بالليل ايوه وباخد Cidophage اللي هو مرتين اللي هو 850 تمام باخد منه مرتين باخد برشامتين وماشي عليه دلوقتي سكرك وكويس.
كام يا ام ساره نعم سكرك كام إيه، سكري 320 300 وحاجة كده.
الصايم كام نعم الصايم بيبقى كام نعم يا دكتور السكر الصايم بيبقى كام سكري صايم بيبقى 160 تمام يعني ما بيبقاش عالي امم والحمد لله وماشيه وكويسه ومظبطه نفسي معاه جدا ده هو كده مش مظبط معاك جدا ولا حاجه كده مش مظبوط بس انا ما بتعبش الحمد لله يعني ما فيش اي حاجه اه حاضر يعني انا مثلا مش تعبانه او مش مرهقه منه او بيحصل لي غيبوبه او حاجه تمام ليك سؤال تاني فهل هل دلوقتي انا ينفع ان انا اصوم ان شاء الله بس اثنين وخميس هقول لك.
لغايه مثلا شعبان وكم برمضان هقول لك حالا حاضر اتفضل اشكرك مدام ولاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيك حضرتك اهلا وسهلا
آه، حضرتك انا والدي آه، عنده 65 سنة آه، مريض سكر بقاله حوالي 15 20 سنة آه، حضرتك كان بياخد اقراص ما جابتش اي نتيجة وبيفضل السكر عالي حوله الدكتور الانسولين نعم.
اللي هو هيمولي- آه، هيمولين 70 على 30 كويس آه، بياخد 15 وحدة آه، قبل الفطار تمام.
وبياخد 10 وحدات قبل العشاء دلوقتي لما بياخد ال 15 وحدة الصبح بيجي على الساعة 12 واحدة نلاقي السكر 70 74 وبالليل آه، ممكن نلاقي السكر 300 و270 و280 بيفطر الساعه كام يا ولاء بيفطر الساعه كام
بيفطر الساعة 10 حلو وبيجي له الهبوط الساعه 12 واحده اه تمام ماشي لكن بالليل مفيش حاجه بالليل بالليل سكره عالي بالليل حضرتك بيبقى سكره عالي هو وجبته الأساسية قبل الغداء نعم.
حضرتك عارف الهومولين مش من أنواع السكر اللي بتتاخد الثلاث ثلاث مرات
لا مش شرط ما- دي مش مشكله دي ممكن نعمل كده بس انت كملي اللي عندك ممكن اخد ثلاث مرات بس- طب لو ياخد ال Humulin ثلاث مرات اقسم له الجرعه قد ايه؟
لا انا مش هينفع اقول لك كده انا هقول لك كل حاجه بس طبعا انا مش هينفع اوصف علاج لمريض مم.
آه، بشكل ارقامي يعني مش مجرد ان انا اعرف ارقام اقول اه ياخد كذا وكذا لكن احنا بنتكلم ان كان مريض ان انا ممكن ادي Mixtard او Humulin 70 30 ثلاث مرات في اليوم اه ينفع ساعات بنديها مم.
وساعات بنقول ايه على حسب كل عيان دي حاجه الحاجه الثانيه حته ان انا اقول لنفسي سكره كذا هزود لك كذا لا انا هقول لك تعملي ايه وتروحي للدكتور يظبط لك الجرعه ازاي
طب ما هو حضرتك مشكلته ان هو مش بيظبط الاكل يبقى يعني عمره ما حضرتك- هيظبط يا ولاء بص لك حاجه اتفضل ال- ال- السكر ثلاث حاجات مع بعض اول حاجه العلاج نظام علاجي مم.
نظام غذائي نظام حركي يعني يكون فيه بيتحرك بيعمل مجهود مم.
لو انا فقدت واحد من الثلاثه السكر مش هيتظبط عيان بياخد انسولين واعتقاده الخاطئ ان الانسولين ده ياكل اللي نفسه فيه عمر السكر بتاعه ما هيتظبط لازم يكون في نظام غذائي مع النظام العلاجي اللي هو ماشي عليه ومجهود شويه يعمله لما يكون في سن كبير بنقول مجهود حتى لو بسيط يساعده شويه ان هو يهدي السكر شويه عنده في الدم لازم سكره يتظبط عن طريق ضبط وجبات الاكل مفيش فيها كلام
هو حضرتك دلوقتي بيبقى على مدار اليوم يعني على مدار اليوم يعني ممكن الصبح يبقى 74 بالليل هو بيعمل مجهود يعني بيعمل مجهود وبيشتغل كويس.
بالليل ممكن نلاقيه يعني بعد وجبه الغداء بما ان هو ما بياخدش بقى في الغداء بعد وجبه الغداء نلاقيه مثلا 270 280 كويس.
بعد العشاء لو اكل مثلا طبعا البطيخ والشمام والحاجات اللي هي بتعلي قوي ديت نبص نلاقيه عالي اكتر امم فهل حاضر.
دلوقتي ممكن يعني احنا بنتابع يعني بتابع التحليل ممكن كل ساعتين هل ممكن ان انا اقسم له الجرعات ديت على ثلاث مرات و- ومع التحليل اشوفه هينتظم ولا لا هقول لك حالا دلوقتي تعملي ايه حاضر اتفضل ماشي يا مدام ولاء شكرا طب نجاوب يا جماعه ام عمرو الاول حاضر ام عمرو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيكي لو سمحت انا عندي 64 سنة ربنا يديك الصحه وعندي سكر من سن 45 يعني بقالي حوالي 19 سنة تمام وعندي فيروس سي من وانا من ثلاث سنين كده بس ما خدتش إنترو- إنترفيرون ولا حاجة ماشي على اساس ان هو تقريبا كان من شوية يعني اه بس باخد علاج للكبد تمام آه، باخد امفيكس و وباخد Urso Plus وباخد Hepacure وباخد انسولين Mixtard تمام اللي هو بتاع التامين تدي منه قد ايه يا حاج نعم تدي قد ايه Mixtard باخد يعني من 30 ل 40 الصبح وبالليل وبالليل ساعات باخد 10 بس بيجي لي هبوط فبضطر اخد خمسه في بعض الاحيان وساعات ما بتاخديش خالص بالليل نعم وساعات ما بتاخديش خالص بالليل ساعات ما باخدش بس انا ما باكلش بالليل الا زبادي مثلا سكرك كام يا عم عمرو آه، سكري يعني بيتراوح عمره ما زاد عن 400 يعني ما بيبقى عالي قوي بيبقى 300 وشويه وانت يعني كده شايفاه كويس نعم كده انت شايفاه كويس لا 400 ده هو مش كويس على طول مش على طول كده ده لما اكون واكله حاجه مثلا زياده طيب لكن هو في العاده بيتراوح من 200 يعني 220 كده فاطر يعني تمام
كان الهيموجلوبين السكري كان حوالي سبعة ونص كويس الكلام ده كان من فترة تمام سؤالك ايه دلوقتي يا عم عمرو فأنا دلوقتي أنا بصوم اثنين وخميس بس أنا صراحة ما بحسش بأي تعب ولا بأي حاجة حاضر فهل أنا مثلا في رمضان في السحور آخد أنسولين يعني ببقى واخدة مثلا المغرب هل آخد برضه في السحور؟
هقول لك حالا حاضر ماشي شكرا لسؤالك نجاوب النبي معلش ايوه طيب بالنسبه دلوقتي لأمة الله عشان بس ايه ما ننساش السؤال بتاعها الاولاني اللي هو الكورتيزون وعمل ايه الكورتيزون اي حد عنده سكر هياخد كورتيزون سكرك هيعلى عشان نكون متفقين مع بعض اي حد عنده سكر هياخد كورتيزون سكره هيعلى لكن لو انا دلوقتي المريض ده مضطرين ان نديله الكورتيزون هو ده الوسيله الوحيده اللي فاضله قدامنا كعلاج ليه بنقول له خد كورتيزون واحنا نظبط السكر بتاعنا دلوقتي بالنسبه لك يا أمة الله انت بتاخدي انسولين 40 20 وسكرك مش مظبوط والله في الحاله زي ديت احنا بنشوف لو انا هبدا ازود جرعات وبنحصل كده حتى ما انا ما باخدش انسولين ال Mixtard او من 70 30 هو الخليط لما باجي ازود الجرعات بتاعتي عشان السكر بتاعي عالي ساعات بيحصل معايا مشكله ثانيه الا وهي ان السكر العالي يبدا ينزل لكن يجي لي نوبات من انخفاض السكر على مدار اليوم في اوقات ثانيه ففي الحاله دي بضطر اغير طريقه العلاج بالانسولين الخليط الى انسولين زي ما قلنا اللي هو مرتين نوعين انسولين واحد بيتاخد كل 24 ساعه ونح- وواحد تاني بيتاخد قبل كل وجبه اللي يسميها ال basal bolus او الطريقه اللي بدي نوعين انسولين مع بعض فانت بالنسبه لك دلوقتي طالما الطريقه دي مش جايبه نتيجه معاكي توجهي لاقرب طبيب سكر ليكي هيغير لك نظام الانسولين ده وهيديك النظام التاني اللي هو ال basal bolus انا هديك نوعين انسولين ده يظبط معاكي لحد ما ترجعي تاني من الكورتيزون ويتسحب منك ونرجع تاني من غير كورتيزون بس نخلي بالنا من نقطه كويسه قوي بالنسبه لمرضى السكر اللي بيتعاطوا كورتيزون لما تيجي انت دلوقتي بنرفع جرعات الانسولين بالنسبه لك عشان سكرك عالي عشان الكورتيزون لما يجي الكورتيزون بيتسحب منك تدريجي بنلاقي السكر بتاعك بيحصل له ايه هيحصل له ان هو سكرك هيهبط لان اللي كان المسبب لرفع السكر اللي خلاني اديت عليه كميه انسولين اكتر انا بدات اسحبه وبالتالي سكرك هيبدا ينزل انخفاض السكر بتاعك ده لازم يقابله ضبط نسبه او جرعه الانسولين اللي بتاخدها لان ساعات بشوف حالات بياخد كورتيزون ظبطنا جرعه ظبطنا له السكر على الكورتيزون الجرعه اللي ماشي عليها بعد كده كمل الكورتيزون شويه هيبدا يبطل الكورتيزون او بيبدا يسحب الكورتيزون وهو ما عندوش مشكله ماشي على نفس جرعه الانسولين وانا مفاجئ العيان ده خد مني هبوط سكري لا عشان كده نكون انت بالتوازي الدكتور اللي بيكتب لك كورتيزون مع دكتور السكر بيظبطوا مع بعض بحيث ما يجيلكش ولا ارتفاع ولا انخفاض في السكر حته برضه انا عايز اقولها لان انا سمعتها اكتر من مره دلوقتي حته انا صمت اثنين وخميس مش حاسه ان انا جوالي حاجه وحته تانية انا مش حاسس ان انا عندي مشكله باخد مره واحده في كو- في اليوم انسولين وحاسس ان انا ما عنديش مشكله السكر كمرض انا بقول تملي عليه ده الحرامي السكر ده الحرامي النصاب بيضحك على العيان يبقى انت سكرك 400 و500 ومش حاسس بيه اللي بيأكد لي ان سكرك مظبوط ولا لا هو التحليل السكر الصايم والفاطر وهيموجلوبين السكري قدرنا نظبط سكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري ظبطنا السكر مفيش عندي مشكله لكن لو ما ظبطناش سكر صايم وفاطر وهيموجلوبين سكري واعتمدت على الاعراض اللي انت ممكن تحس بيها دي مشكله كبيره جدا هديك تشبيه صغير ممكن حضرتك يبقى عندك نجفه في البيت والنجفه دي انت معلقها في السقف ب 10 تحبال كل يوم بيتقطع منها حبل انت تبص النجفه كده تقول والله كويس ده النجفه مكانها اليوم الثاني قطع منها حبل الثالث الرابع الخامس وهكذا لحد اليوم التاسع انت شايفها قدامك بحالتها زي الفل اليوم العاشر فجأة الحبل العاشر اتقطع هوب وقعت النجفة اتكسرت نفس القصة اللي بيحصل في جسم الإنسان اللي عنده سكر سكره عالي سكرك عالي وانت كل اعتمادك ان انت مش حاسس بيه مش حاسس بتعبه مش حاسس بارتفاعه مش حاسس بأعراضه تقول انا كويس وسايب الأرقام تعلى لوحدها فجأة هنلاحظ ان العيان بدأ يشتكي كل حاجة ورا بعض رجليا ايديا عينيا الكبد الكلى القلب الأعصاب هتلاقي زي السبحة لما تتقطع كل الحبل اللي فيها يفرط مرة واحدة نفس الموضوع مضاعفات السكر هتجيلك تباعا ورا بعض فأرجوكم ما حدش يعتمد على كلمة ان انا انا حاسس ان انا حلو انا كويس كده وماشي كويس ما عنديش اي مشاكل لا احنا عشان نقول حلو لازم تكون سكرك بالارقام مظبوطه ام محمد سكرك كان عالي وروح كنت تاخدي انسولين والانسولين زود الوزن اه الانسولين بيزود الوزن مش نقول لا الانسولين فعلا بيزود الوزن طب نعمل ايه قدامنا حاجه من اتنين يا اما احنا نغير الانسولين بنوع تاني من الانسولين اللي ما بيزودش الوزن او نعمل رياضه مع الانسولين عشان نقلل بيها زياده الوزن اللي بتحصل مع الانسولين لكن مش معنى الانسولين بيزود الوزن اقول لا اوقفه ودي حبوب يا جماعه احنا نفسي نفسي اشوف الناس مرضى السكر عندنا ماشيين على نظام علاجي سليم احنا ماشيين على تهريج علاجي غير سليم بياخد انسولين لا لا بطله بطله مفيش لازمه هنديك برشام احسن اصل الدكتور ده بيحب يكتب انسولين اصل الدكتور بيحب يشكشك الناس ايه الكلام الفاضي ده يا جماعه احنا المفروض دكتور السكر ماشي على مسودات علاجيه guidelines ماشي عليه مفيش حاجه اسمها ان دكتور من دماغه انا النهارده الصبحيه قايم النهارده كل المرضى هديهم انسولين متغاظ منهم بكره انا قايم رايق لا النهارده المرضى دول هدلعهم اللي ماشي على الانسولين هديله برشام ده مش طب ده ليس له علاقه بالطب من قريب او من بعيد لا احنا لنا نظام العيان بياخد لو النوع الثاني من السكر هو ده المشكله بياخد الاول متفورمين اللي هو الجلوكوفاج واخواته ما جابش نتيجه بعد خلال شهرين ثلاث شهور بضيف عليه oral تاني او برشام تاني اي نوع برشام يتضاف معاه ما جابش نتيجه في خلال شهرين ثلاث شهور بضيف عليه كمان نوع يبقى انا ممكن كده اوصل ان انا اديله ثلاث انواع حبوب ما جابش نتيجه لا اما ان هو ازود انسولين ادي جرعه انسولين معاهم مع البرشام ادي جرعه انسولين مع البرشام ثلاث شهور ما جابش نتيجه وقف كله وادي انسولين بس من بره وخلصت على كده هو ده التسلسل بتاع علاج السكر مفيش مانع ان يجي لي عيان عنده بر... بياخد برشام ومتظبط النهارده لظروف صحيه ما بوقف البرشام وادي انسولين هيعمل عمليه مثلا واحده حصل حمل بوقف البرشام وادي انسولين ده اللي ممكن ارجعها ثاني على برشام بعد الرضاعه او بعد العمليه ما يخلصها لكن واحد بقى له 10 15 سنه عنده سكر وماشي على برشام ما جابش نتيجه اداني انسولين بعد شويه يروح الدكتور انا زهقان ليه يا سيدي لا انا مش عايز انسولين اصل انا بتشائم منه شائم منه في ايه يعني لا لا لا مش مريحني مش عارف مين قال لي مش حلو يجي الدكتور يهود العيان لا طبعا ما ينفعش لازم تبقى ماشي على نظام صح فانت يا محمد حته الوزن بتاعك الجاي تاني الدكتور سكر الدكتور بين قوسين دكتور متخصص في السكر يرجعك تاني الانسولين ده زود وزنك يديكي نوع اخر من الانسولين ممكن ما يزودش الوزن ان سكرك كده عالي 320 صايم 410 فاطر وبدا يعمل لي عندي كمان التهاب في الاعصاب الطرفيه لا ما ينفعش خالص بالنسبه لك يا محمد ناخد اتصال معانا حاضر ام حمزه السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته آه، ازي حضرتك يا دكتور اهلا بيك يا فندم انا بنت عبد المنعم عمر اللي متابعه مع حضرتك اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا دكتور من اسبوعين كده كان حصل نفس الالم اللي بيجيله في رجله اللي هي النطره ديت ايوه وما ما بيقدرش يقف خالص دلوقتي يجي يقف تروح رجليه عامله نفس النطره آه، ما بيقدرش- نطره وتقلص يا ام حمزه نعم نطره يعني رجلي تنطر كده اه ولا بيحصل تقلص او شد عضلي لا هي رجليه بتنطر آه، النطره ديت حضرتك اللي هي بيرفع رجليه كده مره واحده اه وشرايينه بارزه قوي تحس ان حضرتك رجليه بقت مجلده شويه والشرايين بارزه تمام آه، فراح لدكتور اوعيه دمويه كتب له على على علاج جديد اقوله لحضرتك اتفضلي آه، البليتال ماشي وترينتال كويس وكوبليكس وتريفستال ماشي وسيتو- وسيتوسيد ماشي آه، فماشي عليه لكن برضو الألم مازال مع إنه النهاردة حلل سكر صايم طلع 148 كويس آه، بس المسكن مش بيريح برضو نفس ال- الألم اللي في رجليه مم.
فلو في حاجة تانية ممكن يضيفها أو حاجة طب يا محمد ع- عمل اشعه دوبلكس على الاوعيه الدمويه اه عملها ورا لحضرتك ساعتها كان في انسداد في شريان آه، في الساق اليسرى مم.
وشريان في القدم اليمنى تمام فهو من ساعتها الدكتور ممشيه وقال له ثلاث شهور ويرجع تاني دكتور الاوعيه الدمويه اللي اللي راح برضه الدكتور جنب حضرتك برضه حاضر حاضر ماشي شكرا يا دكتور شكرا يا محمد شكرا السلام عليكم بسم الله وبركاته آه، عشان ما ننساش بس في احمد اللي هو كان عامل زي النخاع طبعا يا احمد انت ما كانش عندك سكر هي مش قصه بقى ان كان في عامل وراثي عندك في, في, في الاسره عشان كده جالك سكر لا هو الكورتيزون بالاخص لما ياخد كورتيزون فترات طويله ده من ضمن المسببات لمرض السكر العيان اللي هو بيجيله secondary diabetes او سكر ثانوي ان هو بياخد كورتيزون فالكورتيزون بيخلي السكر يبدا يعلى ويجي لنا سكر لكن انت تمشي على الكورتيزون فتره عشان العمليه اللي تعملها وبالتالي لازم تتوجه لاقرب طبيب سكر عشان تاخد انسولين عشان تبقى ماشي مظبوط صح ما تسيبش السكر بتاعك 468 ده عشوائي انت عملت تحليل النهارده سكر صايم وفاطر كويس جدا ارجع للدكتور بتاعك تاني هيديك انسولين ما تقلقش من الانسولين ما تترددش تقول لا مش عايزه انت بديني حبوب احسن حاجه ليك دلوقتي هتبقى الانسولين ناخد اتصال حافظ ام جانا السلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا لو فندم سمحت يا دكتور عملت ال- والدتي تحليل آخر مرة آه.
صايم 128 تمام وفاطر 290 ماشي ماشي.
290 وبتاخد الأنسولين اللي هو Mix آه، 25 ماشي
بس ما بتقدرش بقى دلوقتي تقف خالص وأكل ما بتاكلش هي أصلا امم وعندها وجع في بطنها تمام وبنديها دلوقتي آه، تو- توسيد وملجا و- وبتاع دواء للمعده كده اسمه اوديزول وكان عندها مكروب حلزوني آه، كانت بتاخد آه، بنديها برضك جرعه علاج منه تمام
بس تعبانه برضك يا دكتور يعني مش عارفه اعمل طب ما لها إيه.
عملتش هيموجلوبين سكري يا ام جانا نعم ما عملتش سكر تراكمي او هيموجلوبين سكري عم... عملته ما ع... عملته ب 11 11 اه حاضر يا نايل 2 حاضر
من ثلاث اشهر احنا عاملين 11 بس آه، هو ال- الانسولين ده كويس يعني اللي هو ال Mix ده كويس حاضر يا ام جانا حاضر هجاوب لك اسالك حالا شكرا لاتصالك ممكن زمان ادونا فرصه نحل نجاوب الاول الاسئله ديت ام احمد بتقول ان قالوا لها خدي برشام سكر يو- ينزل الوزن اولا بالنسبه لحبوب السكر اللي بتنزل الوزن هو مفيش غيره الميتفورمين اللي هو Cidophage او Glucophage بس بينزل وزن قد ايه جو- حاجات بسيطه جدا مش زي الناس ما فاكره الناس- الناس عيان حد سكر انا خدته خسيت لا ك- مش كتير إن نقص الوزن بتاعه على مدار السنه ما بيبقاش كافي انك انت تستخدميه كدواء تخسيس ادويه السكر الاخرى معظم ادويه السكر الاخرى اللي هي الشائعه زي الاماريل الدايماكرون الدوانيل الجلوكوفا- الجلوكوفانس كل الادويه دي بتزود الوزن خلي بالنا بتزود الوزن انا عندي الوحيد بس اللي هو بيقلل الوزن الميتفورمين طب انت تاخديه ميتفورمين والله لو انت سكرك ممكن تكوني من مرحله ما قبل السكر ممكن اديهولك لكن تاخديه كتخسيس بس الكلام ده قديم قوي مش مستحب الحقيقه ام ساره نفس الكلام بتصوم اثنين وخميس تقول انا باخد 60 واحده كل يوم الصبحيه وماشيه الموضوع زي الفل ومرتاحه قلنا احنا كلمه مرتاحه دي عايزين نلغيها من القاموس احنا عايزين نقول ايه ارقامنا السكر الصايم السكر الفاطر الهيموجلوبين السكري بتاعنا متظبط كام سكرك الصايم 160 والفاطر بتاعك بيبقى 300 برضه سكرك عالي ولو جينا احنا نزود جرعه ال 60 الصبحيه زودناهم هيجي لك هبوط وهنخلي الصايم برضه بتاعك مش مظبوط احنا ليه بنقول الانسولين مرتين يا جماعه احنا بنقول الانسولين مرتين ده طريقه شغله في الجسم ان هو بيقعد فتره معينه في الجسم وخلاص تاثيره بيروح ما بيكملش معايا ال 24 ساعه اللي هو النوع ده اللي هو ال Mixtard او ال Humulin 70 30 ما بيكملش معايا ال 24 ساعه فانت بتاخد فتره وبعد كده شكرا بعيد تاني اه انا عندي بعض المرضى بعض المرضى بيكون عندهم مشكله بقى ثلاث يوم مره واحده في اليوم بس بتزبطوا على كده بس ملكوش دعوه بالنسبه البسيطه قوي دي مدام ولاء بتقول لي ان هو ال- ال- الانسولين 15 و10 مللي بالنسبه لوالدها وبيجي لها ساعات بيجي له هبوط الساعه 11 12 المفروض اي عيان بياخد Mixtard او Humulin 70 30 اللي هو الانسولين الخليط بين الفطار والغدا ياخد سناك ياخد حاجة بسيطة حباية فاكهة كوباية زبادي بين الغداء والعشاء ممكن عادية ممكن ياخد حاجة بسيطة وقبل النوم برضه ياخد حاجة بسيطة دول المفروض ثلاثة وجبات ثلاثة سناك لكن لو مش جايب معايا نتيجة وواضح ان هو مش هتجيب معايا نتيجة لسبب ان هو بعد الافطار بساعتين بيجيله هبوط وقبل الغداء سكره بيبقى عالي او بعد الغداء يبقى سكره بيبقى عالي الحالة دي قدامها حاجة من اتنين يا اما انا اديله قصير المفعول قصير المفعول قبل الغداء بس عشان اظبط له الغداء ان هو يبقى سكره عالي بعد الغداء لكن قبل الغداء يبقى سكره واطي او اشيل ده خالص واديله نوعين انسولين هو ال basal bolus مش مستحب مع الحاله ان هو ان انا اديله ال Humulin 70 30 ثلاث مرات مش هتجيب نتيجه معانا قوي لا الاحسن ان اديله 70 30 الصبح وبالليل واديله Actrapid او Humulin R اللي هو المائي قبل الغداء بس انا ما قلتش جرعات عشان ما حدش تروح انت من نفسك تجيبيها توجهي الدكتور بتاعك هيقول له قد ايه لكن هي دي الطريقه لما انا اغير الى بيزل بولس اديله عين انسولين او اديله مائي بس في الغداء وعلى الساعه 12 قبل ما يجيله الهبوط اديله حبايه فاكهه او صمره فاكهه ام عمرو نفس القصه تاخد انسولين مره واحده في اليوم 40 واحده الصبح وبالليل 5 10 مفيش يعني غالبا مفيش آه بالنسبه لمرضى الكبد احنا بقينا تحفظ شويه معاهم ان احنا بنخلي زي ما قلنا سكرهم عالي شويه عن الطبيعي ممكن اصل الصايم 130 الفاطر لحد 200 لكن ده هي بتقول ساعات بيوصل لحد 350 360 فسكرك مش مظبوط اولا حته مرتين لازم تاخدي مرتين بس بناء على الصايم بتاعك يبقى كام احيان كتير مع مرضى الكبد ما بنحبش ندي الانسولينات التقليديه بندي انسولين حديثه اكتر وساعات بدي انواع ثانيه من الانسولين المائي يبقى انت المفروض بالنسبه لك يا ام عمرو ان انت السكر بتاعك لازم يتظبط لازم مرتين في اليوم تاخدي انسولين مع ظبط مواعيد الاكل مع ظبط مواعيد الانسولين عشان نوصل معاك ان الصايم والفاطر يبقى النتيجه بتاعته مظبوطه ونخلي بالنا الناس اللي هم عندهم التهاب كبدي وبائي C او hepatitis C او فيروس بمعنى ادق ده بيبقى عندهم المناعه الانسولين اكتر شويه يعني ساعات بتلاقيه كده عيان سكره عالي ازود ازود ازود مش راضي يستجيب معايا الانسولين كويس بالفجاه بعد كده ان هو عنده فيروس C بيخلي لي في مناعه للانسولين اكتر ان هو يشتغل ام حمزه الحقيقه بالنسبه لوالدك ربنا يشفيه ويعافيه طبعا انت عارف ان هو في عنده مشكله في الاوعيه الدمويه واتعمل قبل كده دوبلكس وطلع في عنده في انسداد في شريان هنا وشريان هنا فطبعا النطره دي بتيجي من كده ان هو الدم اللي رايح للاطراف بيكون قليل جدا زائد برضو ان احنا عايزين نشوف النطره ديت هل هي اوعيه دمويه بس ولا كمان ممكن تكون حاجه اعصاب يعني مش شرط تكون اوعيه دمويه ممكن برضو تكون حاجه في الاعصاب بتخلي الرجل تنطر مره واحده فيا ريت العلاج اللي باخده مش وحش بس ان احنا نظبط السكر هو سكره مش سيء قوي بس عايزين نشوف له حل في الاوعيه الدمويه عنده المسدوده ام جنى بتقول لي انا سكر الوالده بتاعها كويس هو سكرها مش كويس انت بتقولي الهيموجلوبين السكري بتاعها 11% ده عالي جدا الهيمولوج 50 25 وحش ولا حلو مفيش انسولين وحش ما عنديش حاجه اسمها انسولين وحش كل الانسولين اللي موجود في السوق كل انواعه ممتازه ومعموله لسبب ان انا بواسطه هذه الانواع بعمل تفصيل للعيان نوع الانسولين على حسب حالته اللي هو ماشي عليها للاسف الشديد الحلقه برضو خلصت ما لحقناش نتكلم في كل حاجه ان شاء الله في شهر شعبان باذن الله يكون في حلقات متتابعه بالنسبه للصيام في رمضان عشان نقدر نفيدكم على قد ما نقدر وبرضه بقول اي حد عايز اي حاجه احنا تحت امره ونقدر نخدمه وفي نهايه الحلقه بشكركم وإلى أن ألقاكم في رعاية الله وأمنه أترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا